الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله هكذا مر يومان ونحن نقف اليوم الآن على نهاية اليوم الثالث من أيام رمضان وعايز أبدأ سخن عشان أسأل فات ليلتين فات ثلاث ليالي يا ترى واتقت رقبتك من النار ولا لسه؟ أنا مش عايز الأيام تفرط مننا وتعدي بسرعة وننسى نفسنا وتضيع علينا الفرص. لأن الفرصة ما تضيع بتجر أختها وراها. عايز أسأل صمنا أدي ثلاث أيام من رمضان ها؟ قريت كم جزء دلوقتي؟ عايز أسأل بعد ثلاث ايام من رمضان قول لي اخبار الصيام ال 16 ساعه من 3 ل 7 عمل ايه الصيام في قلبك؟ قول لي قول لي قول- حدثني كلمني رد عليا فهمني بص همك حاسس بايه؟ هل حسيت بلذة الصيام؟ متعة الصيام؟ جمال الصيام؟ جلال الصيام ولا بس تعب وارهاق ولا اوعى اكون مقضيها نوم لا صحصح شويه معايا وركز في احوالك مع ربنا علشان تفوز في رمضان كل يوم لله وتقاه من النار كل يوم في دعوه مستجابه عند الافطار كل يوم بيبقى صام رمضان ولا نقص يوم من رمضان يبقى قام رمضان ولا ضاعت ليلة من القيام ده الحسابات دقيقة مع الله وعايز أسأل إيه أخبار بقى وأخلاقاه أخلاقك أخبارها إيه إخوتي لازم نقول إن الصيام لتربية الأخلاق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل وإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم إني صائم إني صائم إني صائم يعني أنا على أخلاق إني صائم يعني ما ينفعش أغلط إني صائم يعني ما ينفعش إن أنا أرد السيئة بالسيئة إني صائم إني صائم الصوم جنة وقاية كأن الصوم جنة يستجن بها كأن الإنسان وهو صايم داخل حصن يحتمي به اسمه حصن الصيام عشان كده قال إذا صمت فليصم سمعك إذا صمت فليصم فليصم سمعك وبصرك ولسانك ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك الصوم السكون والهدوء والإمساك والمنع والحبس ده معنى كلمة صوم في اللغة وفي الشرع ده معنى كلمة صيام إن أنا وأنا صايم عيني ما تمتدش لحرام إزاي يبقى واحد صايم وقاعد قدام التلفزيون بيشوف حاجات حرام إزاي يبقى واحد صايم وقاعد قدام التلفزيون يسمع حاجات حرام ما ينفعش يبقى واحد صايم ودماغه مشغوله بغير ربنا لا يمكن يعتقد في الاسلام ان واحد صايم واحد بيقول كلام حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه صايم ليه؟ ما أنت صايم كل واشرب بقى قال الصوم جنة فلا يخرقها أحدكم بغيبة الغيبة بتقطع الصيام تمزقه ما يبقاش صيام لذلك الصوم حسن الخلق حتى ولو وإن سابه أحد أو قاتله لو واحد شتمه سابه شتمه سابه يعني أكثر السب يا كذا وكذا وكذا وابن كذا وكذا وكذا وفيك كذا وكذا وكذا أو قاتله ضربه خانق معاه شده من هدومه قاتله قطع له هدومه يعمل ايه؟ يرد عليه السب يدفع عن نفسه فليقل اني صائم اني صائم اني صائم ثلاث مرات يذكر نفسه ويذكر من من امامه ان هو صائم ما ينفعش لذا كان هذا البرنامج خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق قالوا اللسان الصادق نعرفه أما القلب المخموم قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد قلنا في آخر الحلقة الماضية إن معنى كده آه إن أسهل عبادة تدخل الجنة سلامة الصدر الدليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فقال يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة ثلاثة أيام دخل رجل ثاني يوم دخل نفس الرجل ثالث يوم دخل نفس الرجل عبد الله بن عب... ابن عمرو بن العاص قال أنا حجيجه رسول يبشره بالجنة وهو قاعد في وسطنا ما نعرفش عنه حاجة أروح أشوف سبب وده يجعلك دايما تدور على سبب يدخلك الجنة سبب يدخلك الجنة ممكن أدلك على سبب يدخلك الجنة وأنا بقول دايما هواية التأمين على العبادات أنا عايزك تأمن لك باب تدخل منه يوم القيامة الجنة لها ثمان أبواب شوف لك باب تدخل منه هناك باب في الجنة اسمه باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون ينادى يوم القيامة يقال أين الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد بعدهم فلذلك أمن لك الباب ده أمن لك باب تاني من أبواب حسن الخلق الراجل اللي دخل ثلاث أيام وبعدين عبد الله بن عمرو بن العاص قال له روح أبات معاه مش هسأله لأن أحيانا يا إخوة عايز أقول لكم سر إن الصالحين اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين الصالح الرجل الصالح العبد الصالح أولياء الله الصالحين ما بيقولش أنا صالح ما بيقولش أنا من الصالحين ما ينفعش يقول ما يقدرش يقول لو قال ما يبقاش منهم عشان كده لو رحت لرجل من الصالحين وقلت له هو ايه سبب دخولك الجنه؟ يقول لك انا انا انا ادخل هو اللي شكلي كده ينفع يدخل الجنه؟ مش هيقول لك عشان كده سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص راح بات معاه ثلاث ايام عشان يكتشف الراجل ده دخل الجنة بإيه؟ يا ترى اكتشف إيه؟ اكتشف حاجة عجيبة جدا خطيرة جدا رهيبة خليها بعد الفاصل بقى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا إخوتي في الله أنا أحبكم في الله اكتشف إيه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال له والله يا ابن أخي ليس إلا ما رأيت غير أني أبيت كل ليلة وليس في قلبي غل ولا حقد ولا ضغينة لأحد من المسلمين فقال له هذه هي التي قدرت عليها وعجزنا عنها سبحان الله العظيم أنا عايز أسألك سؤال تقدر تعمل السبب ده كل يوم إن كل ليلة قبل ما تنام تحط إيدك على قلبك كده وتقول يا رب اليوم ما فيش فيه غل لحد من المسلمين ولا ضغينة ولا بغضاء ولا حقد ولا حسد ولا بغي ولا بهتان أجي اليوم يا رب أنت وحدك اللي شايفه تراه سليما للمسلمين تقدر تعمل كده ده عندك أسهل طريق لدخول الجنة لأن ده بالنفي مش بالإيجاب يعني إيه؟ مش بعمل ده من غير عمل إنك تنظف قلبك للمسلمين عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال القلب المخموم والتقي النقي نظيف لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد قالوا طب ده صعب شوية مين اللي بعد منه قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة علماءنا يقولوا إيه من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب ما تجتمعش محبة الله وحب الدنيا في قلب واحد أبدا ما ينفعش مش هيحصل لذلك إذا مال العبد بقلبه إلى الدنيا يبقى ربنا مش آه يبقى هو مش بيحب ربنا لو تصدق في محبة الله يخلو قلبك من محبة الدنيا يبقاش في قلبك دنيا ما ينفعش ان يبقى في قلبك دنيا الذي يشنأ الدنيا كرهها يكرهها ما يحبهاش ويحب الآخرة واحد يقول لي معقولة في حد في الدنيا دي ما بيحبش الدنيا اه طب اعملها ازاي دي حب الآخرة إذا أحببت الآخرة خرج من قلبك حب الدنيا قالوا صعب قوي إنك تلاقي حد فينا من على أثره مين اللي وراه مين اللي بعد منه قال مؤمن في خلق حسن حسن الخلق يقربك من أن تكون خير الناس أيضا لما أتساءل وأخلاقاه لماذا؟ نقول روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلي وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة المساءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب آه. حسن الخلق اكسير المودة والألفة بين الخلائق يا إخوة إسلامنا ده دين عظيم دين جميل دين جليل الإسلام بني على التجميع وتأليف القلوب والتحابب بين الناس والتقارب والحياة الطيبة الإسلام بني على كده تلاقي الإسلام بيجمع الناس في صلوات خمس في اليوم والليلة يعني على مدار ال 24 ساعة خمس مرات الناس تدخل المسجد يقفوا جنب بعض رجليهم في رجلين بعض وكتافهم في كتاف بعض يأمهم إمام واحد يركعوا مع بعض ويسجدوا مع بعض ويقفوا مع بعض ويسلموا مع بعض وينظروا في وجه بعض ويبتسموا ده الإسلام الإسلام دين الألفة والمحبة من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله سبحان الله العظيم عشان كده ال- الإسلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا كان في الرجل ما يحيط به كنفه الموطؤون كنف واطي موطي كنفه يعني كأنه سايب آه، آه، يعني إيه آه، ديله يعني أقصد هدومه أقصد ما حوله أقصد ما يملكه الناس يطؤونه الموطؤون أكنافا بمعنى إن هو مش متكبر ودي اللي اسمها تصعير الخد إنه عامل كده تصعير الخد مناخيره في السماء زي ما بيقولوا لا ده هو مطاطي وسايب الناس يدوسوا عليه أحد السلف كان بيتصدق كل يوم في صد- بصدقة جت ليلة ما لقاش حاجة يتصدق بيها فقال يا رب ليس عندي ما أتصدق به فأشهدك أني تصدقت بعرضي على كل من خاض في أو أساء إلي فبشر أنه تقبلت صدقته في خير الصدقات صدقت بعرضي العرض موضع المدح والذم من الإنسان بمعنى إيه؟ يعني كل اللي اتكلم عليا قال ده فلان ده ما بيفهمش قال ده فلان ده جاهل قال ده فلان ده كذاب قال ده فلان ده نصاب قال ده فلان ده وحش قال ده فلان ده اسود قال ده فلان ده تخين قال ده فلان ده كل اللي خاف فيا واللي اساء اليا واللي غلط فيا انا مسامحه تقبلت صدقته في احسن الصدقات احسن الصدقات هي دي هي دي الموطؤون اكنافا ان هو الناس بيقولوا عليه كذا والله جزاه الله خيرا ده فلان بيعمل ع- بيقول عليه كذا ربنا ربنا يكرمه والله ربنا يكرمه ويعافيه ده فلان بي بيقول فيك كذا وكذا والله ربنا يستره ويعفو عنه ده فلان آه، ادعى كذا وكذا يا رب يسر له ربنا يسر له اموره ربنا يستره ربنا يغفر له ربنا يعفو عنه هو كده الموطئون اكنافا سايب نفسه اللي يقول يقول واللي يشتم يشتم واللي يعيب يعيب واللي يغلط يغلط اللي قصادها الانتصار للنفس ودي مش من اخلاقيات المؤمنين ابدا لم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط قط قال الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الم- الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون بيحب ومحبوب مألوف لما يوصفه رجل من الصالحين يقولوا ان احسن حاجه فيه انه سهل يتحب اللي يشوفه يحبه اللي يعامله يحبه اللي يقرب منه يحبه اللي يسمع عنه يحبه ده حبيب الله ده اللي بيحبه سيدنا النبي الذين يألفون ويؤلفون إخوتي هل لي أن أتساءل أنت منهم اللهم اجعلنا منهم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب